قلت الكوني أجيب كيف تسد لك لك
أنت أم بل وأخت أنت زوج
كيف تسعد زوجتك ما فيش حاجه في دنيا المراه تشغلها الا الحب
اللي يحس ان زوجها بيرتاح يحس ان زوجها بيرتاح ما تبطلش من كلمه بحب ما تبطلش من كلمه بحب ما هي زوجتك حلال ده في زوجه بتستخدم هي تسمع الكلمه دي من زوجها مره في السنه مره في السنه يبقى عايز زوجك تحبك عايز تسعدها لازم ربنا الاول يحب لازم ربنا الاول يحب
كيف تسعد ده زوجتك انت لو عايش مع الزوجه بتعملها احسن معامله تديها ده فيها وده فيها تقوى.
والله العظيم هتحبك وهتعيش معاك ان شاء الله حتى على الوجود زورة الكوني أجيبي واستجيبي للهدى فاكر فاكر مرة قلت فيها لزوجتك بحبك فاكر بقول اه تقريبا قد حرب 67 يوم في بداية معاملتك بالزوجة صعبة جدا الرجل ايه لما يجي ياكل لازم زوجته تقول لحد معاك ما تقعدش معاك العزة لو خارج معاها شباب لازم هو يمشي قدام وهي بتمشي وراك خمسة ستة بنت زوجها زوجها يعني حبيبتك يعني ربنا وصاك بيها والنبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كيف تسعد زوجتك عايز تجمع زوجتك بايه؟ اي ست طبعا اي ست لها يا بطل آه، يا مش مشت يا بطل او هو انا قاعد كده يا شباب مش كنت حبيبتك أنت أم للمثنى بل وسعد أنت للأجيال مصباح الدروب اقعد العب معاك لك اي لعبه شرعيه ايه المشكله؟ لعبه بس العاب استغمام اي حاجه اجري وراه تجري وراه كل طب انا هتابع مراتب ايه يا عم الشيخ ده البيت كله على بعضه 40 متر بص من اول باب الشارع كده لحد ايه البلكونه بتاعت الاوضه ولو كانت مفتوحه
كيف تسعد لو زوجتك عملت تسريحه وكله شعر بتاعته البيت اوعى تدخل منه فمسك برضه اشهر ايه الجمال ده الله اكبر عمال الخلاط ده حبيبتي لو طبختك طبخه والطبخه ما عجبتكش برضه ما تسخنش منه فمسك يا سلام الله اكبر ايه الجمال ده جامد مفيش مشكله عشان تعيش انا بقول لك كده عشان تعيش مشي امورك عشان تعيش مشي امورك عشان تعيش أعظم زوج اعظم زوج على وجه الارض كان هو النبي عليه الصلاه والسلام شايل هموم الامه كلها شايل هم تبليغ رساله ومع ذلك كان متجوز كمان يا جماعه تسع زوجات ده بيفكر في حق اي زوج شوف النهارده لو واحد متجوز اثنين تبقى ماشي في الشارع عمال يتكلم الناس يضرب كف على كف واحد يقول ما شاء الله شوف يا اخي مشغول بذكر الله انت بتسبح يقول لا لا ده انا بحسن حق الناس يقول لك ما هي زوجتي خلاص قاعد قدامها بقى لابس دريل لابس كاتسون لابس مش عارف ايه انتبه ما زي ما انت بتعجبك الوحده الحلوه هي كمان بتعجبها الرجل الحلو فانت كمان يعني ايه لازم تتزين زين تمنع عندك ولتعلم اللي انت بتعمله ده كله ليس من الله بل هو عباده لله بل هو عباده لله بل هو عباده لله.
المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيبي يسر إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز وهو بعنوان كيف تسعد زوجتك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء فدرسنا الليله مشيئه الله جل وعلا الدرس له الدرس اللي جاي ان شاء الله عن السعاده الزوجيه. نسال الله عز وجل ان يملا بيوتنا جميعا سعاده. فهنبدأ درس الليلة بكيف تسعد زوجتك ونفني الليلة الأسبوع المقبل إن شاء الله بكيف تسعدين زوجك واحنا قدمنا المرأة هنا آه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا حقيقة درس طبعا في غاية الأهمية مسألة السعادة الزوجية لأن الأسرة يا جماعة إذا كانت تعيش على شرع الله فهذه نواة في المجتمع المسلم وبذلك بفضل الله عز وجل يأتي التمكين يعني لا يأتي التمكين للدولة المسلمة إلا من خلال الأسرة المسلمة أنا وزوجتي تلتزم أنت وزوجتك تلتزم بيتي وبيتك وبيته يكونوا جميعا على شرع الله بذلك يتكون المجتمع المسلم نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين نبدأ الكلام الأول بأن الحياة الزوجية عبارة عن شركة عبارة عن إيه؟ شركة رأس مال هذه الشركة الحب لو ما توجدش الحب والألفة والمودة والرحمة إذا تزول شيء لا تصلح أن تكون شيء واضح كده وزوجتك قبل أن تكون زوجة لك هي أختك في الله يعني زوجتك اللي انت جوزتها قبل ما تكون زوجتك هي اختك في الله فلما بتحسن اليها انت تحسن اليها ابتغاء مرضات الله قبل اي حاجه واضح كده ولذلك آه، المولى عز وجل يوضح والحبيب صلى الله عليه وسلم يوضح ان الزوجه المسلمه لها حرمه عظيمه في دين الله جل وعلا يكون صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الوداع بعدما النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة الدماء والأموال والأعراض لم ينسى أن يبين حرمة الزوجة المسلمة فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله خد بالك فالنبي عليه الصلاه والسلام في عز بقى الموقف العظيم ده فمازال لم ينسى ان يبين حرمه الزوجه المسلمه وبعدين يحضر بقى على حسن المعامله يقول لك ايه كما عند الترمذي في سنه صحيح خيركم افضل واحد فيكم خيركم لاهله وبعدين انا هبدا بنفسي بقى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانا خيركم لاهلي فمازال يعني افضل واحد فيكم هو افضل واحد لزوجته وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم ولقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحقيقة يا جماعة الإسلام دين شامل بيوازن بين الحياة وبين الآخرة. يعني بيوازن بين الدنيا وبين الآخرة. يوازن بين الاثنين. واخد بالك؟ فالإسلام بيوازن بين الحياة بين الدنيا كدنيا وبين الآخرة. إزاي؟ ندي مثال بسيط خالص حديث رواه البخاري. آه النبي عليه السلام أخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما. في يوم من الايام وده الكلام ده قبل نزول ايه الحجاب سيدنا سلمان رايح يزور ابا الدرداء فوجد ام الدرداء متبدله يعني لابسه كده ثياب المهنه لبس المطبخ يعني فازاي؟ فوجدها متبدله ليست متزينه فقال ما لك يا ام الدرداء؟ قالت اني اخاف ابا الدرداء ليس له حاجه في الدنيا خد بالك من الكلام المؤدب قالت له ملوش حاجه في الدنيا خالص انما هو الصلاه والصيام وقيام الليل والكلام ده كله ملوش دعوه ايه بالنساء خالص فالمهم سيدنا سلمان جلس فلما جاء ابو الدرداء رحب به وجاي بيقدم له طعام فسلمان بيقول له كل قال له لا انا صائم قال اقسمت عليك لا تاكلن فموافق شويه تاني جه الليل بعد صلاه العشاء قام ابو الدرداء عايز ايه يصلي قيام الليل فقال سلمان نم ما تقومش دلوقتي انا عايز اصلي قيام قال نم اقسمت عليك ان تنام فنام فلما اقترب الثلث الاخير من الليل قام سلمان الفارسي يصلي قيام الليل وايقظ ابا الدرداء قال له الان هقوم قاموا يصلوا قيام الليل وبعد كده راحوا يصلوا ايه؟ الفجر. وهم رايحين يصلوا قال سلمان لابي الدرداء يا ابا الدرداء ان لجسدك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا صم وافطر وصل وقت اهلك واعطي كل ذي حق حقه. الحقيقه الموضوع ده عايزين نقدمه رساله للشباب. بنقول يا شباب عايزين نعيش الاسلام العيشه اللي عاشها النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. كتير من الشباب ما بين الفقر والتقليد ازاي يا اما يعيش حياته الدينيه بغير دين بمعنى ان هو يقول لك خلاص اديني التزمت ويعني خدت السمت كده فامتد وعايش بقى آه، المعاصي اللي كان عايش عليها قبل الالتزام هي نفس المعاصي الاخلاق اللي قبل كده هي نفس الاخلاق المعاملات اللي قبل كده هي نفس المعاملات وكفايه ان هو بيصلي خلاص لا واحد تاني بقى على النقيض بقى فاهم ازاي مقفل الدنيا على نفسه تقفيله صعبه جدا فاهم ازاي حتى لو بدت له رخصه في دين الله عز وجل تيسر له الامر لا ياخذ اي رخصه فاهم ازاي متزمت متشدد مكشر على طول تعب نفسه تعب حياته بنقول ديننا دين الوسطيه دين الوسطيه ما بقولكش انت بتضحك على طول ولا بتبكي على طول ما بقولكش تبقى مكشر على طول وفاتح على البحر على طول ما بقولش ان انت تاكل حرام وفي نفس الوقت بيقول لك ما تشددش على نفسك فازاي اذا المساله مساله وسط مساله وسط عيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حس بسعادتك كده ان انت مسلم عايزك تشعر بنعمه الاسلام لو انت عندك عربيه ولكنها في الجراج ما بتستعملهاش هل ممكن تحس بنعمه السياره احسها ازاي اه انا عندي عربيه بس ما بستعملهاش اصلا فلو انت عندك دين ما بتستعملوش مش هتحس بقيمته فاهم ازاي؟ فلازم تمارس الاسلام عمليا عشان تحس بقيمته عشان تحس بقيمه الدين اللي ربنا اكرمك بيه يبقى فاعطي كل ذي حق حقا المهم راح يصلي الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام فلما صلي ان ابو الدرداء راح اخبر النبي باللي عمله مين؟ سيدنا سلمان فقال له صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق ايه؟ سلمان فعلا ان لكل ذي حق ايه؟ حقا فاعطي كل ذي حق حقا فعايزين النهارده نعيش مع جزء من السعاده الزوجيه كيف يسعد الرجل زوجته نبدا المعمول من اوله آه، بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب السعاده الزوجيه يا شباب ان يكون ابتداء اختيار الزوجه على اساس الدين انا بختارها ليه؟ عشان عندها دين مش عشان جميله مش عشان غنيه مش عشان حسيبه او نسيبه هو يعني ده برضه مش مش حرام يعني مش حرام ان انا اتجوز واحده متدينه وفي نفس الوقت غنيه او متدينه وجميله مش حرام ولا عيب لكن الاساس اللي انت تبني عليه الاختيارات الباقيه ان يكون في ايه؟ في دين دي اهم حاجه لان بعض الشباب لما يلاقيها جميله ومفيش دين يقول مش مشكله انا اخدها واتجوزها وبعد كده ربنا يكرمني واكون سبب الناس ممكن هي تكون سبب انتكاسك واضح المساء وحصلت كتير والقصص عندنا كتيره جدا خدت بالك يعني اول اساس ان انت تختار البيت او الزوجه على اساس الدين وان يعشش على البيت شرع الله عز وجل وان ينشا البيت على طاعه الله يبعد عن اي معصيه حبيبك ماذا قال حديث البخاري في الادب المفرد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله ما فيش اثنين بيحبوا بعض في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما واضح كده؟ يعني ما فيش حد يحب حد في الله ويفرق بين الاثنين دول الا بذنب واحد فيهم ايه؟ يعمله. فمن باب اولى لا زوج وزوجه عايشين مع بعض، لو كانوا عايشين على الذنوب والمعاصي هيفرق بينهم. حتى لو لو لم يطلق الرجل امراته يكفي ان هو يبقى عايش في وادي وهي في وادي. وده اشد من الطلاق على فكره. واخد بالك؟ ولذلك شوف بقى حال النبي بقى والصحابه صلى الله عليه وسلم. يا جماعه والله ثم والله اعظم زوج على وجه الارض منذ خلق الله ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها كان هو النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى شايل هموم الامه دي كلها وشايل هم تبليغ الرساله وكل الدنيا دي كلها فنزل النبي مطالب بان يبلغ الرساله بتاعته للانس والجن وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان متجوز كم واحده يا جماعه؟ تسع زوجات صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حق اي زوج ابدا بالعكس كل واحد واخد حقها وزياده فاهم وكان يجلس مع النساء ويدعب نساء ويمازح نساءهم صلى الله عليه وسلم شوف النهارده لو واحد متجوز اثنين اثنين بس مش تسعه فاهم ازاي؟ يبقى ماشي في الشارع عمال يتكلم نفسه يقول لك كف على كف فاهم ازاي؟ واحد يقول له ما شاء الله شوف يا اخي مشغول بذكر الله انت بتسبح يقول لا يا اخي ده انا بحسن طبعا انتوا كلكم نفسكم تحسنوا واخد بالك؟ فسبحان الله شوف الصحابه اصحاب النبي يا جماعه سبحان الله والله العظيم الواحد يا جماعه لما بيعيش في سيره الناس بيت الناس دي كانت عايشه ازاي؟ ده ما فيش صحابي يا جماعه شاف على المائده بتاعته عشر اللي احنا بنشوفه على المائده بتاعتنا. يعني لو ان صحابي جه في شهر رمضان وحضر عزومه من اللي احنا بنعزمها انا بتهيألي ممكن يموت من الخطر. ايه ده كام صنف ده؟ فاهم ازاي؟ وقش محشي وقش مقلي وقش مهري وفاهم ازاي؟ حاجات غريبه جدا وهو الصحابي لان ما كانش بيجتمع عندهم طعامان على مائده واحده. يعني المائده عباره عن ايه؟ يا اما خبز وزيت خبز وجبنه خبز واي حاجه خبز ومفيش او مفيش خبز اصلا فاهم ازاي؟ لكن يجتمع اكثر من صنف على مائده ايه ده بس انها طيباتنا عجلت لنا في الدنيا ويزعل على الكتر ده من ذلك فاهم ازاي؟ رغم ان هم ما يملكوش اي شيء من الكماليات والرفاهيات اللي احنا عايشين فيها الا انهم كانوا اسعد الناس. عمرك سمعت عن خلافات زوجيه بين الصحابه تتعدى مثلا ثلاث اربع حالات اقرا في حياه الصحابه. يعني اذكر في اثناء ما بعمل كتاب اصحاب الرسول قعدت حوالي يمكن سنه واكثر عمال حياتي كلها بقرا في سيره الصحابه دول ما وجدت اي خلافات زوجيه تمت بين الصحابه وبين ازواجهم الا مثلا حوالي ثلاث اربع حالات بس ده بين كام صحابي؟ 124000 صحابي ورغم ذلك حالات ما تتعداش البعض النهارده روح اتفرج على محل تحس ان البلد كلها يعني ايه نص البلد رفع قضاء نص البلد يعني لا تقدر اعبر عليه فربنا يمنى باذن سعاده يا رب العالمين ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا زي ما قلت لك هنبدا الحديث الدلالي عن كيف تسعد زوجك وانا النهارده ان شاء الله مش هسيبك الا لما تمشي من هنا حابب زوجتك واللي مش متجوز يتجوز زوجته ان شاء الله يعني ربنا يكرمك ان شاء الله فبالذات لازم تحبها ولازم تروح الميلاد ان شاء الله ان شاء الله وده وعد ان شاء الله تروح الميلاد بهديه لزوجتك بهديه فاهم ازاي؟ وما تخافش هجيبها لك الاسبوع اللي جاي ما هو اللي جاي ايه؟ كيف تسالين زوجك؟ اللي انت هتجيبها لها النهارده هي هتجيبها لك الاسبوع الجاي ربنا يحفظنا حفظنا عايزين نسال سؤال يا شباب قبل ما نبدا في موضوع كيف تسعد زوجتك انا بكلم متجوزين وان شاء الله الشباب اللي مش متجوز يسمع كلامه ويتعلم قبل ما ايه قبل ما يحصل ربنا يكرمه فاكر اخر مره عايزك تركز معايا نتجوز فاكر اخر مره وكلام النهارده انا بنقله على لسان ناس متزوجين وشباب معلش سمونا فاكر اخر مره قلت فيها لزوجتك بحبك فاكر؟ يقول لي اه تقريبا قبل حرب 67 يوم اقول له جزاك الله عن شعب مصر كل خير هو انت السبب يعني خد بالك يعني اخر مره فعلا طلعت من بقك مش من بقك من قلبك انك بتقول لزوجتك بحبك فاكر اخر مره طب بلاش ده فاكر المشاعر الجميله اللي كانت بينكم في الفتره بتاعت عقد النكاح فاكر احلى كلام كنت بتقوله انك تساعد شهر العسل فاكر الكلام ده بالنسبه لك الكلام ده ينفع مره ثانيه فاكر اول يوم وانت في شهر العسل ده وكنت بتاخد اجازه من الشغل طبعا في ناس كانت بتاخد اجازه من الشغل اسبوع في ناس بياخدوا شهر في ناس بياخدوا اجازه ليله تقله بس فبالذات بقول الحريص على دنيا قوي فبالذات طيب رجع الشغل بقى بعد شهر العسل بعد اسبوعين بعد اي وقت فاكر اول ما جيت ترجع الشغل بعد شهر العسل وداخل على الشغل الشغل بيبدا من الساعه 7 الصبح للساعه 2 فاول ما تخش الساعه 7 9 ونص بالظبط تلاقي نفسك متلهف تروح للمدير وتستاذن عايز اروح النهارده بدري نص يوم ليه؟ عايز ترجع للزوجه بسرعه ليه؟ بتحب الزوجه بعد شهرين زواج الا ما رحم الله طبعا بعد شهرين زواج تلاقي نفسك وانت رايح الشغل داخل على المدير يتناب المدير الا ما فيش ناس كده استراليا او ولا ملوش نقعد فيها قد 50 سنه ونرجع تاني انا واخد بالك؟ اه ايه خلاص تكبدت الحياة بدأ بقى الكلام ده عن ايه؟ الزيت والسكر والكمون والغلاء والفين والعشق والبلاء اللي احنا عايشين فيه ده فاهم ازاي؟ خلاص بدأت حلاوة الحب ايه؟ تطلع من البيت ويدخل مكان ايه؟ نكد المعيشة نسأل الله العفو والعافية. طيب ايه اللي بيخلي نهيب الحب ده يذهب إلى القلوب بين كثير من الأزواج؟ وما الطريق للعودة مرة أخرى أو عودة الحب بين الأزواج مرة أخرى؟ هو ده موضوع اليوم كيف تسعد زوجتك؟ تعالوا نعيش بلادي مع 130 عنصر نشوف من خلالهم اسم كتير طب ايه ما استحقش الزوجه نشيل الصفر خليها 13 عنصر بس تطلع على حبيبي صلى على سلم اول عنصر يا جماعه او اول سبب من اسباب عوده الحب للبيت مره اخرى وان انت تسعد زوجتك اول حاجه يا شباب الاستعانه بالله خد بالك انت ما تقدرش تعمل حاجه في حياتك الا بامر الله صح ولا اه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يمكن تعمل حاجة ونواصي العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن عايز زوجتك تبقى راضيه وسعيده ربنا هو اللي قادر يسعدها باقل شيء خد بالك في انسان ممكن يبذل للزوجه اشياء كثيره جدا يدفع لها الاف الجنيهات يكتب لها عماره باسمها يجيب لها عربيه شبح ورغم ذلك تاني شاطر وممكن واحد تاني يقدم لزوجته وردايه فله اي حاجه فبذلك شيء بسيط وربنا يخليها ترضى وتسعد وتبقى مبسوطه صح لا يبقى بدايه لابد ان ايه تستعين بالله اياك نعبد واياك نستعين اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله فزي ما قلت لك ربنا قادر سبحانه وتعالى ان هو يخلي زوجتك ترضى باقل شيء فبذلك ولذلك لا يكون ذلك الا اذا احبك الله ابتداء يبقى عايز زوجتك تحبك عايز تسعدها لازم ربنا الاول يحبك شوف ربنا ليه؟ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته خلاص كنت خد بقى الخبره كله كنت سمعه الذي يسمع به الى اخر الحديث الحديث الثاني عند مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال قال ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا ايه فاحبوه ثم يوضع لك القبول فين في الارض مين اول واحده بقى تبقى لك بتحبك وتبقى سعيده بيه زوجتك طبعا ما هي اللي عايشه معاك خد بالك يبقى اذا لن تستطيع ان تسعد زوجتك الا اذا قدر الله ايه ان تسعد زوجتك ولذلك شوف في الحديث اللي رواه مسلم في قصه اسلام ام ابو هريره فاكرين القصه دي لما ابو هريره في يوم من الايام يقول كنت ادعو امي فتأبى علي كل ما ادعوها الى الله وان تؤمن بالله عز وجل كانت تأبى قال فدعوتها يوما فاسمعتني في النبي ما ادعو فاسمعت في النبي ما ادعو قال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لقد كنت ادعو امي الى الاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اقول الا تدعو الله يا رسول الله ان يهدي ام ابي هريره فانت مبارك يا رسول الله فقام النبي وقال اللهم اهد ام ابي هريره شوف بقى لما النبي يدعي للأم بقى عليه الصلاة والسلام فعاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي قال فلما وصلت إلى الباب فإذا الباب مجاب يعني مغلق قال فسمعت فضفضة الماء فقالت أم أبو هريرة يا أبا هريرة على رسلك استنى شوية قال ففتحت الباب وعجلت بدرعها وحمارها وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهد بقى الحتة اللي جاية فعاد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك فقال النبي خير أبو هريرة رضي الله عنه لما لقى المسألة سمكة قال لك نكمل بقى فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فدعا له النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم فقال أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ فأنت لو عايز زوجتك تسعد وتحبك لابد أن يحبك الله عز وجل خدت بالك؟ ولما تسعى لإرضاء الزوجة اوعى تعمل العمل ده انا بسعى لارضاء الزوجه عايز اسعدها عشان هي كمان تسعدني لا انت بتعمل العمل ده اولا وابتداء وانتهاء ابتغاء مرضات الله خدت بالك انت تخلص النيه لله وباخلاص النيه تقدر تحول كل العادات اللي في حياتك الى عبادات لله عز وجل تخلي كلامك مع الزوجه عباده اتيان الزوجة عبادة بسمتك في وجه الزوجة عبادة لو حطيت روما في فم الزوجة تبقى عبادة وقربة إلى الله عز وجل يبقى أول حاجة الاستعانة بالله ثاني حاجة يا شباب حسن الخلق وحسن المعاشرة العنصر ده بالذات هو أطول عنصر في الدرس وبقية العناصر سريعة جدا واخد بالك؟ قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف عاشر الزوجة إيه؟ بالمعروف خد بالك من حاجة المرأة بطبعها يعني الا طبعا بعض النماذج ودي تعتبر نماذج ايه لا تاخذ حكم هذه المساله المراه بطبعها اصلا عاطفيه جدا وبتحتاج للعاطفه اكثر من احتياجها للفلوس والمنصب الزوج ولاي حاجه في الدنيا مفيش حاجه في دنيا المراه تشغلها الا ان تحس ان زوجها بيحبها ولذلك سبحان الله ايه قيمه يا جماعه ان يبقى زوج معاه فلوس وعنده شهادات وعنده منصب عالي جدا وبيقدم للزوجه كل اللي هي عايزاه من النواحي الماديه ويكون في نفس الوقت سيء الخلق بذيء اللسان ايه اللي هتستفيد الزوجه؟ العكس ده انت لو عايش مع الزوجه بتعاملها احسن معامله تديها ده فيها والله العظيم هتحبك وهتعيش معاك ان شاء الله حتى على الموجود خد بالك صح ولا لا؟ ما هو الحصير ده كان زمان دلوقتي مبقاش حصير فهمت؟ اه انما لو انت بقى قدمت لها كل اللي انت عايزه اديتها فلوس اديتها كل حاجه شغلتها عندك في الشركه عملت كل اللي انت عايزه فمزاج لو انت ما كنتش كويس معاها هتكرهك حتى لو كانت عايشه معاك في قصر صح ولا لا؟ ولذلك شوف النبي كان بيعامل زوجاته ازاي صلى الله عليه وسلم شوفوا من عائشه في حادثه الافك لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول حاجه غريبه هي ما كانتش تعرف الموضوع اللي حصل اصلا هي كانت قاعده في البيت مش عارفه ايه اللي بيحصل اصلا ولا عارفه الناس بيتكلموا فين قالت غير اني كنت لا أجد الود الذي أجده من النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي خش يقول إيه كيف تيكم وتيكم ده اسم إشارة للبعيد اسم إشارة للبعيد يعني كيف حاله وخلص فقالت لا النبي ما كانش متعود على كده امال كان متعود على ايه النبي كان متعود يظهر لها الحب والود والحنان والرحمه صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده ان دي حاله ايه حاله مش ما كانتش لا مش النبي اللي بيعمل كده لا النبي ما كانش بيعمل كده قوي يبقى معنى كده ان في غير الحاله دي كان النبي بيعملها احسن معامله في الدنيا صح ولا لا سبحان الله لان يا جماعه في رجاله صعبه قوي في رجاله في معاملتنا بالزوجه صعبه جدا تبص تلاقيه لما يجي ياكل لازم زوجته تقف تخدم عليه ما تقعدش معاه اللي بيعتبر انها زعيم والله مش شفنا الكلام ده لو خارج معانا شباب لازم هو يمشي قدام فمزاج وهي تمشي وراه بخمسه سته متر ويبقى ماشي مفروض كده زي دي جنوبي فمزاج اه والله ويبقى ماشي كده مفروض وهي وراه وكل شويه يبص ورا اه لا محافظ على المسافه فمزاج عايز يطمن يعني بيعمل ظبط وربط كده ويمشي تاني ويقول سبحان ليه كده؟ دي زوجه زوجة يعني حبيبتك يعني ربنا وصاك بيها والنبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم خد بالك من حاجة الزوجة بمجرد ما انت اتجوزتها بقت أسيرة في بيتك انت وهي وانت متجوز هذه الزوجة الطيبة المباركة المؤمنة ممكن تتجوز الثانية والثالثة والرابعة وممكن تطلع دي وتتجوز دي براحتك انما هي بمجرد ما بقت في بيتك بقت أسيرة في بيتك ولا بد أن تحسن إلى الأسير فهمت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وايه وأسيرا إنما نطعمهم من وجه الله لا نريد منهم إيه؟ جزاء ولا شكور فامتنع يبقى اذا المساله اذا كان الاطعام او اكرام الاسير في الحرب مطلوب شرعا بل ان من يفعل ذلك بشره المولى عز وجل بالجنه سبحانه وتعالى فما ظنك بمن يفعل ذلك بزوجته التي هي اسيره في بيته فلابد ان احنا نتقي ده ونعامل زوجتنا افضل معامله لانها اسيره في بيته يا ريت وانت خارج تقابلها بالبسمه فازاي وانت خارج تبتسم وجهك وتودعها بقبله حانيه في جبينها وخلي ولادك يشوفوك العب في كده ابنك او ابنك خد بالك المساله دي بنصحح بعض المفاهيم الابن الصغير فاهم كل حاجه والطفله الصغيره فاهمه كل حاجه لما تلاقي الاب وهو ماشي السلام عليك يا ام فلانه ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجازيك عنه كل خير وقبله في الجبين يا سلام القبله دي قبل ما بتقع في قلب الزوجه بتقع في قلب الاطفال الطفل بيحس بالامان الحمد لله ابويا بيحب امي وامي بتحب ابويا فحاسس ان هو في امان انما لما بيحس ان امه بتكره ابوه او ابوه بيكره امه بيجي له قلق نفسي واضطراب ويطلع معقد نفسيا ويساله اي واحد صح ولا لا؟ يبقى لازم ايه؟ تقابلها بالبسمه وترجعها بالبسمه، يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، امال بقى زوجتك مش قد ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه قريب بالك تسلم عليها وانت داخل البيت وانت داخل البيت تسلم عليها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا فلان او ازيك يا فلان الاسم بقى احنا لسه جايين دلوقتي في الدلع بقى وايه ازاي تدلع سته فلان كلمه حلوه نايم اسم جميل كده فاهم ازاي السلام ده بقى يملى البيت بركه ايه الدليل على كده كلام حبيبك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي باسناد حسن النبي بيقول لسيدنا انس بيقول له يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يا سلام مش ليه؟ وانت داخل بتقول السلام عليكم السلام ده بقى يملى البيت كله ورد بايه؟ بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ما تبطلش من كلمة بحبك ما هي زوجتك حلال ايه المشكلة ان انت آه تقول لها الكلمة دي ولو في اليوم مرة في الاسبوع مرة ده في زوجة بتستكد ان هي تسمع الكلمة دي من زوجها مرة في السنة ومش عايز يقولها شوف سبحان الله يعني لو حتى سألته بتحبني يبقى ما فيش مانع والله الفوزات اه يعني والله فكره حلوه يعني يعني اي حاجه المهم مش شغال هي بتستجد الكلمه عايزه تسمع كلمه حلوه طب ما كانتش تسمع الكلمه الحلوه دي من زوجها يا شباب هتسمعها من مين؟ ربنا هيفتح فيكم ما تخليش مداخل الشيطان تدخل على زوجها وزي ما قلت لك المرأة عاطفية جدا والله العظيم بأقل كلمة تعيش معاها في أحلى سعادة بكلمة طيبة تخليها تفرش لك الأرض ورد فازاي؟ ولو ما قلتش كلمة طيبة أبقى عبيك في كيس وأنت عارف المسألة أنا خايف عليك والله فالمهم ان انت ايه حاول ان الكلمه طيب ما هي كلمه هتزداد كلمه هتزداد زي مثلا على سبيل المثال لما بيكون واحد ابوه مريض مرض شديد تقول له اخبار والدك ايه؟ ربنا يريحه ربنا يريحنا ايه؟ يعني ربنا يريحني انا يعني انت زهقت من مرض والدك وعايز يموت فازاي؟ طب طالما هي كلمه وهتتقال قول ربنا يشفيه ربنا يعفو عنه ربنا يتغمده برحمته ادري صح لا طالما هي كده كده الكلمه خارجه فازاي عايزك تختار لزوجتك انا هقول لك على شويه وصفات كده النهارده وربنا يكرمك لو عملتها فضل لها بالعين ربنا يبارك فيك عايزك تدلع زوجتك باي اسم طلع اي اسم يعني زوجتك بقى وفي البيت شباب شاب قول لها يا بطه اه يا مشمشه فازاي يا قطه او هو العيب كده يا شباب مش زوجتك حبيبتك اي حاجه تقول لها يا فوزي اوعى لا فمزكي وبعدين ايه يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدلع من عائشه صح ولا مش صح؟ كان بيتكلم من كتاب السنه النبي كان بيقول من عائشه يا جماعه ايه؟ يا عائش فازاي؟ تقول له عائشه دلع ايوه دلع على ايامهم يعني فازاي؟ هو لازم يعني سوس وتوت والكلام ده كله لا كان يا عائشه هي دي دلع عندهم طيب وكانت امنا عائشه كانت بيضه وبياضها ايه مشرب بالحمره فازاي؟ فكان النبي يقول لها يا حميراء يا حميراء حميراء دي البيضة المشربة بالحمر حاول انت قاعد في البيت احيانا كده من غير كلام مفيش حديث طاير بينك وبين زوجك اقعد بالصدق بس كده فبدأت وقف فقط كده في البلاوي اللي انت بتريد يعني بس بتزن فاهم ازاي؟ بس ما تلاش تحس يعني انت بص كده وبتزن يعني فاهم ازاي؟ اه فهي لما تحس ان انت بتبص لها تحس ان انت بتحبها اولا بيبقى في كلام انما لما هي بتكلمك وانت بدري وشك الناحيه الثانيه تقول لك اصل ايوه اتفضل وانت مش طايق الصدق ده كل ده ايه وجع الموت بين عز وجل خلي كلامك معاها زي ما قلت لك مزين ومحلى بكلمه لحبيبتي بعد اذنك عايز شويه ميه لحبيبتي نفسي اكل لحالتي افتح الباب اروح على النوم اعملي مش عارف ايه اي حاجه كده انا هعلمك انت استاذ في الموضوع ده آه ده احنا نقعد ناكل على بيت كرسي ربنا يبارك فيك والاسلام اباح لك الكذب في ثلاث مواضع شوف من رحمه ربنا يا اخي بينا سبحان الله اباح الاسلام لك الكذب في ثلاث مواضع ايه هم يا شباب في الحرب وفي الاصلاح بين المتقاسمين والكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط انت هنا لما بتكذب على زوجتك لو انت ما كنتش بتحبها احنا بنقول لازم تحبها ان شاء الله فاهم ازاي؟ لكن يعني لو ما كنتش بتحبها يبقى انت كده ايه هتاخد برصتين الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه وبعدين ايه والكذب في الحرب لان انت لما ايه ما قلتهاش يا حبيبتي تعرف اللي هيحصل لك فاهم ازاي؟ يبقى هنا ايه اباح لك الاسلام بتحبني يا ابو محمد طبعا حد يقدر ما يحبنيش طبعا بحب فاهم ازاي؟ فانت هنا كذب لكن هذا الكذب مستحب لان الذي امرك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي هتخسره لو جيت مثلا في يوم عيد الفطر او عيد الاضحى جبت لي حته كارت كده 50 قرش وعليه ورده كده وعليه منظر كده بحر ولا بتاع وكلمتين حلوين بتوع زمان يعني, يعني سبحان الله انت كنت زمان ياما بتكتب بقى جوابات ورسائل ومش عارف ايه في الحرام بتكتبها في الحلال يعني بحبك بعد امواج البحار فانسد ورمال الصحاري واخد بالك وزلط الجبال وكتر من زلط الجبال ده عشان تبني ايه خرطانه بحب يعني فانسد انا عايز اشتغل مهندس ونقاول في وقت واحد عايزك الهديه تطلع تحب زوجتي وتطلع بالهديه زي ما قلت لك فازاي خد رايها في اللبس بتاعها انا بديك بس صور كده مقتطفات تعملها مع زوجتك عشان تخلي الالفه والمحبه بينك وبينها وانت خارج هتلبس انت كده كده هتلبس وغادي وحاطط عينك على حاجه واحده هتلبس بس خد رايك ايه رايك حبيبتي البس القميص الابيض ولا السمني ولا الرصاصي لا والله لو الرصاصي بيبقى عليك ما شاء الله هينطق ما شاء الله طيب كده قمت لابس رصاص حتى لو الرصاص انت ما بتحبوش البسه لو دي عمر فاهم ايه رايك يا حبيبتي مش الحمد لله الشراب ماشي مع الطريقه ولا تمام اه والله انت تمام الحمد لله بقى فانت خد رايك حسسها بقيمتها وانت نازل حتى تشتري بنتك خدها معاك ايه رايك اشتري دي ولا دي وهي كمان تاخد رايك في ايه لبسها اشتري ده ولا ده وهكذا فاهمتني اوعى تسخر منها لو تزينت لك بعض الزوجات ما بيتزينوش خالص ما بيتزوجوا بقى لقينا قدام الامر الواقع فاهم ازاي؟ ويدخل هو يشوف الفتن الكبيره اللي بره نسال الله العافيه والعافيه فاهم ازاي؟ يخش البيت ما شاء الله يلاقي اخوه قاعد في البيت ده كلام ده كلام هذا لازم يجي يلاقي زوجه متزينه فاهم ازاي؟ اه ممكن هي وهي بتتزين تكون يعني مسكينه برضه على قدها ما بتعرفش تتزين واحنا يعني تكون ايه؟ يعني عمرها ما شافت حد بيحط مكياج ولا بتاع فاهم ازاي؟ تيجي تحط لحمه وحطها باسنانها واخد بالك؟ حط لزقه في عينيها ما تخافش خليك راجل فاهم ازاي؟ اه المهم يعني ايه؟ ممكن تغلط اوعى تسخر منها ولا ما شاء الله ايه كمان يا سلام والله ولا يبان الطيب المهم يعني ايه؟ كامل مفيش مشكله عشان تعيش انا بقول لك كده عشان تعيش ربنا يبارك فيك مشي امورك عشان تعيش فانسد وبعدين علمها لا بس انا انا على ما اعرف يعني على حسب ما سمعت ان اللحمه بتتحط في الخدود والشفايف واللبره بتتحط في مش عارف فين والبنستيك بتتحط يعني ايه انت عارف طبعا المواقع الجغرافيه فاوصف لها علمها ايه المشكله بس اوعى تسخر منها فاهمتني؟ لو عملت تسريحه وفرن شعر وانت قاعد في البيت اوعى تسخر منها فاهمتني؟ برضه ما شاء الله ايه الجمال ده؟ الله اكبر عاملاه الخلاط ده حبيبتي المهم يعني انا عايزك بقدر الامكان اوعى تسخر منها عايزك تكسبها على طول الخط فاهم ازاي؟ لما تيجي تذكرها قدام اهلها او قدام اهلك لازم تذكرها بكل خير يا سلام والله انتوا اكرمتموني بالسوره دي ربنا يبارك فيكم اقول لكم ايه؟ ربنا يعاقبكم العمل الطيب ده باليا واخر ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا سلام فاهم ازاي؟ ولما تيجي تذكرها قدام اسرتك يا سلام والله يا والدي الحمد لله ربنا اكرمني بحسن الاختيار انا عمري ما كنت احلم اتجوز واحده زي ابدا ولا يقصر على ذلك فاهم ازاي؟ وانت يعني ايه سعيد فاهم ازاي؟ طيب لو قلت لك كلمه حلوه هي بقى قالت لك بحبك ولا مش عارف ايه اوعى تسخر منها اوعى تقول دي عندها مرات متاخره ولا بتاع ها اسمع منها وابقى سعيد وافرح اي اي كلمه منها طب لو طبخت لك بقى نيجي للباب فاهم ازاي؟ لو طبخت لك طبخه والطبخه ما عجبتكش برضه ما تسخرش منها فاهم ازاي؟ يا سلام الله اكبر ايه الجمال ده؟ ادوب ولا اشرب؟ لا اشرب فاهم ازاي؟ اكيد انت عملت الطبخه الجميله دي وانت واقفه بتسبحي تقول لك لا والله ده انا كنت بسمع شريط حلو قوي اثناء الطبيخ يعني كده اه اكيد كان شريط عن عذاب القبر اكيد فاهم ده يعني فالمهم يعني ايه يعني تحاول ايه ان انت ما تخسرش فضلك وكل لك اكله ساعات مش مشكله فمزق كده ايه ساعات مش مشكله المهم ربنا يبارك فيك وبعدين لما تطبخ والله صدقني يا اختي ربنا يحفظك ويبارك فيك انا نفسي بقى كل الاخوات اللي في مسجد العزيز يجوا يتعلموا منك الطبخ عشان يتلازم العود ان شاء الله فاهم ده خليك معنا كده طيب ثالث حاجه يا شباب ما قلنا كم عنصر قلنا 13 ماشي ثالث حاجه الحفاظ على دينها ووقايتها من النار ده عنصر مهم قوي رب تعالى يقول يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خد بالك من حاجة ممكن تيجي يوم القيامة أعمالك كلها عشرة من عشرة خلاص انت كده من اهل الجنه لكن لو قصرت في حق زوجتك واولادك ممكن تخش النار بسبب فانتهي تيجي عندك رعيه عندي رعيه تعال زوجتك حجبتها لا والله انا حبيت انها تلبس الحجاب عن اقتناع هي تفكر وتقتنع وانا ما عنديش مانع يا سلام وولادك او بناتك برضه نفس الحكايه طب ولادك بيصلوا لا ما بيصلوش طب مش عارف ايه آه، ممكن تخش النار بسبب ايه بسبب ولادك حتى لو كنت عابدا لله عز وجل تساعدها في ان هي تحافظ على بدنها زي من بره من الشغل يا ابو الشباب اول ما جيت من الشغل مش اول ما تخش عامله لنا اكل ايه؟ لا صليت الظهر ولا لا؟ داخل علينا العصر وهي لسه بتطبخ فازاي؟ سيب الاكل وقوم صلي العصر طب اصل حتى مش عارف التقليل على النار ادخل البوتاجاز وصلي العصر قبل اي حاجه بس الاكل هيتاخر عليك مش مشكله لما الاكل يتاخر انا مش هزعل انما لما تاثري في حق ربنا انا هزعل ادي الزوج اللي بيعين زوجته على طاعه ربنا تقومها لصلاه الفجر وتقومها بقى ايه؟ لقيام الليل يا سلام مين يا شباب النهارده بيقوم زوجته لقيام الليل والله العظيم ما قربت كثير من بيوت المسلمين الا بعد ان فرطوا في حق الله عز وجل شوف النبي بيدعي لك بالرحمه انت وزوجتك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا بيدعي لك بالرحمه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وبعدين نام ساب زوجته لا ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء يا سلام شوف الجو الشاعري ده حديث ده تحس كده ب- والله العظيم تحس يعني بروحانيات عجيبه جدا في البيت ورحم الله امرأة خد بالك مفلاة رجالة رسم تقيلة أول ما ينام ما بيصحاش زوجته بقى صحيح ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وبعدين ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء زي ما قلت لك قبل كده بالترطيب صوابعك يا أخت مش بالحل ربنا يبارك فيك عشان لو عملتها بالعين فالمهم بالترتيب صابعها كده وعلى وشه ما يسع فازاي فان قام الاثنين قاموا بقى وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكره يا سلام اسمك انت وزوجتك يتكتب في الليله دي في الملأ الاعلى بين ملائكه السماوات السبع مين اللي اخبر بكده صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلاحظ لبسها للحجاب لان النهارده في مشاكل في الحجاب ان شاء الله هنعملها درس مخصوص مشاكل لا يعلمها الا الله اختي تكون اتحجبت اه بس حجاب مش حجاب يعني طب ازاي؟ اه فيجي زوجها شايفها لابسه يعني حاجات كده طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده يعني احنا بنقول اي اخت ربنا يحفظها لسه عايزه تلبس حجاب بنبارك اي خطوه بتعملها بنقول لها ربنا يجازيك عنا كل خير البسي غلط نفسك وتعالي بيت ربنا هي لما تلاقي اخواتها بقى بالاسلوب الرحيم بتاعهم ربنا يحفظهم تستقبلها تاخدها في حضنها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيكي تدي لها هديه تطيب خاطرها تكلمها كلمتين شويتين هتلبس الخمار شويتين هتلبس النقاب تبقى في ميزان حسناتك انما لما تيجي تصدها من اول ما تشوفيها انت مش لابسه نقاب ليه؟ اتفضلي برضه وده بيحصل في بعض المساجد فازاي وبنسمع الكلام ده مش لابسه نقاب ليه؟ اتفضلي برضه مش لابسه نقاب ليه؟ هتتعذبي، مش لابسه نقاب ليه؟ الكلام ده ما ينفعش، ده مش اسلوب دعوه، ده مش عمر ما كان اسلوب دعوه، لا بنقول للبنت اللي عايزه تدعو احنا لا نشك لحظه في اخلاصها، هي انسانه مخلصه ولا نتكئ على الله، لكن اسلوب الدعوه محتاج رحمه، والنساء زي ما مش عارفين اقل كلمه بفضل الله بتلطيف، لو خدتها كده ربنا يبارك فيك ما شاء الله، ده كان سيدنا ابن مسعود لما قابل واحد لسه تايب كان يقول كيف لا احب من احبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى فكيف لا أحب من أحب الله واحدة لسه تايبة وجاية بيت ربنا ونفسها تسمع كلمتين يذكرها بالله وسلطان ولا تفضلي بره مش لابسة نقاب لا ناخدها في حضننا اخت المسلمه اللي معاها تاخدها في حضنها تعملها احسن معامله وتراقبها بفضل الله سبحانه وتعالى وتكون في ميزان حسناتها ان شاء الله جل وعلا. وهي خارجه بقى الزوجه من البيت الزوج بيعمل كشف عيان يتمم على الحجاب لا يا اختي خدي بالك في شعر خالع من الشعر آه، ده خارج جوه لا اصل في مش عارف ايه خدي بالك عينيكي مش عارف عامله ايه لا بلاش كحل لا بلاش كذا لا بلاش مش عارف ايه ويقعد ايه يدي ايه كشف عيان في نفس الوقت اوعى تحرم زوجتك من دروس المسجد حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله خد بالك وليخرجن وهن تفلات لا تحط عطر ولا زينه بقى ولا تحط مكياج ولا الكلام ده كله تخرج كده اخت مسلمه يعني تحافظ على حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بسند صحيح طلب العلم فريضه على كل مسلم ويفهم من لفظ مسلم ويشمل المسلم والمسلمه خدت بالك؟ فانت حاجه من ثلاثه يا اما تعلمها لو كنت عالم يا اما لو ما كنتش عندك علم توديها المسجد يا اما تجيب لها الشرايط في البيت لانك لو ما علمتهاش خد بالك دي مشكله كبيره جدا لو ما علمتهاش الدين هتفضل سهرانه لك طول الليل قدام التلفزيون والصبح مع خالتك بامبا يبقى انت ايه؟ انت ضحيه انا بقول لك على المفيد يعني فهمت انما لما تشغلها بطاعه ربنا تشغلها تقول لها طيب انا عايز ابدا معاك برنامج لحفظ القران ومعاه حفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان يا سلام واعمل لها يا اخي دايس ايه المشكله؟ خليك كريم قول لها لو ختمت القران السنه دي والله لطلعت عمره في رمضان فبدأ يا سلام شوف بقى الزوجة بقى طبعا نفسها تروح عمره فتجتهد طول السنة انها تختم القرآن ختمت القرآن اوعى تضحك عليها طلعها عمره فاهم ازاي؟ اوعى بقى تعمل ايه؟ معصية تطلعها ازاي؟ لو ختمت القرآن ان شاء الله اسبوعين في الساحل الشمالي يلا لا لا لا لا خليها ايه؟ طاعة بطاعة والطاعة بتضر طاعة فاهم ازاي؟ لو ختمت القرآن هطلعك عمره لو ختمت اللؤلؤ والمرجان ان شاء الله هخليك تحج وهكذا وارفقني معها دائما في كل ما ياخذ بيديه الى طاعه الله سبحانه وتعالى وخد بالك انت كسبان زوجتك دي لما تتعلم الدين هي اللي هتربي ولادك يبقى انت هتستفيد من حاجتين انك هتعيش مع زوجه صالحه وان ولادك يطلعوا صالحين فالام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراف كما قال الشعب رابع حاجه يا شباب الانفاق على الزوجه الانفاق على الزوجه طبعا ده واجب على الزوج حد يختلف في هذا طبعا النهارده نسال الله العفو والعافيه طبعا كلهم شايفين المنظر كتير من الرجال او من الذكور الماضي حياتهم كلها على القهاوي وفي الشوارع وعلى النواصي والسوق المسكينه بتشتغل وتصرف على البيت دي بقت ظاهره على فكره عجيبه جدا بقت ظاهره النهارده ان في كتير من الرجاله كلهم قاعدين في البيوت والنساء هي اللي بتشتغل ولا حول يعني انقلبت الموازين فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ده ربنا بيقول لمين؟ سيدنا ادم بيقول له الشيطان ده هيضحك عليك وعلى زوجتك وهيعمل وهيعمل وهيعمل وهيوسوس لك فلا يخرجنكما ادم وحواء من الجنه ما قالوش ايه فتشقيا لا قال له فتشقى ده دليل على ايه؟ على ان هو اللي هيشتغل وهي قاعده في البيت المملكه بتاعتها فين؟ في البيت. ومع ان النفقه يا شباب واجبه على الزوج ان هو ينفق على زوجته الا انه لو احتسب النفقه اللي بينفقها على زوجته تكتب له عند الله صدقه. صدق ولا مش صدق؟ طب صل على الحبيب. صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى والحديث في البخاري ومسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو لا يحتسبها كانت له صدقة يا سلام يعني أنت بتدي زوجتك 500 جنيه مصروف شهر كل لقمة بتاكلها الزوجة بتكتب لك صدقة كل شربة مية صدقة تخيل كل اللي انت بتعمله معاها يكتب لك صدقه لو احتسبتها ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك إيه رأيك؟ يعني الدينار اللي تنفقه على زوجتك أفضل من الدينار اللي تنفقه أي حاجة ثانية سبحان الله ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن كفى بالمرء إثما يعني يكفيه من الإثم والذنوب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته مع النفقة يا شباب بقى عايزين نركز على حاجه ثانيه الهديه هي المساله مساله مصروف بيته وخلاص يعني مساله ان زوج رايح لزوجته يقول لها ادي المصروف بتاعك 400 جنيه 500 جنيه وخلاص في هديه الهديه دي مش هتكلفك حاجه ممكن تكون حاجه بسيطه ممكن وانت بتدي لها المصروف ال آه 500 جنيه مثلا او 600 جنيه ومعاه هديه ب 5 جنيه الهديه ديت هيبقى ليها وقع في قلب الزوجه اعظم من الفلوس نفسها صح ولا لا؟ زي ما قلت لك المراه طبعها عاطفيه اقل شيء يرضيها ولذلك انت لازم تكون في البيت كالطفل كالصبي مع زوجتك بدون ان تخرج عن وقارك لكن في نفس الوقت ايه ما تعملهاش معامله الند للند مش راجل قدام راجل لا تعملها زوج مع زوج خد بالك رقم خمسه عدم اهمال الحقوق الزوجيه ونحن لا نستحي ان نذكر شيئا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللقاء بين الزوج والزوجه يا جماعه عباده لله وطاعه لله سبحانه وتعالى اذا احتسب الزوج ذلك لله سبحانه وتعالى الزوج بينوي بذلك اعفاف نفسه واعفاف زوجته والرغبه في الذريه الصالحه وتكثير النسل الذي يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيامه الامم لكن لازم يظلل هذا اللقاء الهدي النبوي الكريم صلوات ربه وسلامه على صاحبه فأن يستفتح الزوج هذا اللقاء بالاستعاذة بسم الله اللهم ايه ها اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ايه ما رزقنا طيب خد بالك بالاستعاذة واستحضار النية فلا بد ان يصدر هذا اللقاء الهدي النبوي الكريم بان يستفتح الزوج هذا اللقاء بالاستعاذة واستحضار النية الصالحة والتزين للزوجة مطلوب جدا مطلوب ان انت تتزين للزوجة تستعمل السواد تضع العطر أما لو كان الأمر بخلاف ذلك كأن يكون الزوج عافانا الله وإياكم ينبعث منه رائحة الدخان أو العرق أو غير ذلك فإن الزوجة بطبعها تكره هذا اللقاء أما لو كان اللقاء على هدي النبي لك به صبر الدليل على كده قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي موضع أحدكم صدقة أي في إتيان الرجل امرأته صدقة فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له به أجر قال أجر أرأيت لو وضعها في الحرام الشهوة دي أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر بيتفرع عن المسألة يا شباب مسألة مهمة جدا اللي هي إيه عدم إفشاء أو عدم نشر أسرار الزوجية خد بالك مسألة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها شوف السلف الصالح ده كان في واحد متضايق بينه وبين زوجته كان في مشاكل فكان مرة اشتكى منها يعني كان بيذكر فقط ان بينه وبين زوجته مشاكل انما طبيعة المشاكل ايه ما كانش بيذكرها فقالوا ما الذي تشكوه منها؟ قال ان العاقل لا يهتك ستر زوجته خد بالك من كلمة احفظها إن العاقل لا يهتك ستر زوجته فلما طلقها بعد كده معلش إن هو ربنا يجعله سبب في إصلاحها طلقها فلما طلقها قال له خلاص أديك طلقتها بقى فيما كنت تشكو منها قال ما لي ولزوجة غيري ما خلاص ما بقتش زوجتي فكيف أتكلم عن امرأة ليست زوجة لي رقم ستة يا شباب الملاطفة والممازحة وده عنصر مهم قوي بصراحة زي ما قلت لك الزوجه طبعها عامله زي الصبي زي الطفل الصغير اقل كلمه تراضيها واقل كلمه تزعلها ولذلك النبي قال ايه يكفرن العشير يعني ايه تشوف منك الخير 60 سنه تغلط معاها غلطه تقول لك ما شفتش منك حاجه حلوه ابدا فاهم ازاي؟ اه الا من رحم الله طبعا سبحانه وتعالى فانت لازم تخليك معاها نقاط صغير تضحك معها تلاعبها تضحكها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جابر بن عبد الله تزوج فلما قال له هل تزوجت يا جابر؟ قال اشد قال بكرا ام ثيبا؟ قال بل ثيبا فقال له صلى الله عليه وسلم هلا بكرا يعني ما كانش تبقى بكر تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وفي روايه وتضاحكها وتضاحكك خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ النبي اقر هذا الامر تلاعبها وتلعبها ايه المشكله؟ فاهم ازاي؟ اقعد العب معاها في البيت اي لعبه شرعيه ايه المشكله؟ لعبها بس بس خد بالك ممكن تبقى ديك تجيلها تتخلط عليها العبوا استغماية اي حاجه اجري وراها اجري وراها اعملوا اي حاجه في البيت مش في الشارع فاهم ازاي؟ والنبي والنبي عليه الصلاه والسلام بالله عليك انت مش عارف ان النبي سابق امنا عائشه عارف ولا مش عارف؟ سابقها والله كان طالع مره مع الجيش فاهم ازاي؟ فقال لقوم فقد تم طلعوا قدام فقام ايه؟ موشوش امنا عائشه تسابقيني قالت له سابق امنا عائشه كانت رفيعه سابقه راحت سبقت النبي عليه الصلاه والسلام النبي فضل شهرها طبعا ست شهور سبع شهور يوم بعد كده خرج برضه ايه سفريه ثانيه فالجيش قدامه تقدمه كله تقدم قال لها سبيني قالت له سبيني كانت امنا عائشه ساعتها ايه حملت اللحم تخنت شويه فقالت فسابقني النبي فسبقني قال لها هذه بجد واحد واحد فاهم ازاي؟ اه فاهم تقول لي طب انا هسابق مراتي فين يا عم الشيخ؟ ده البيت كله على بعضه 40 متر صح ولا لا؟ اغلب الشغل 40 متر 60 متر اقول لك ولا يهمك بص من اول باب الشقه كده لحد ايه البلكونه بتاعت الاوضه ولو كانت مفتوحه يبقى مراتك هتدعي خدت بالك فالمهم يعني يا اخي ايه المشكله؟ اقعد دي زوجتك وانت الباب مقفول عليك عليها العبوا مع بعض اي لعبه شرعيه مزحها اضحك معاها هزر معاها ايه المشكله؟ انت عارف بعض الازواج بيهزروا مع بعض ازاي؟ اه والله يجيب ده عارف بخات المكوه دي فمزات يقعد يبخر في شقيه تنبس وهي بكره في وشه يقعدوا بكره كده لحد الصبح كده لا مش عايز تبخر الصبح يا بكره نص ساعه كفايه فاهم يعني المهم يعني ايه ان انت تكون في جو من الالفه فاهم ازاي؟ قاعد بتاكل معاها مزحها كده افتح بقك يا وزن فاهم ازاي؟ حط لهم بقى بس خد بالك من ايدك يعني فاهم ازاي؟ احط لهم الله والله العظيم يا اخوانا اقسم بالله العظيم الكلام ده يعني مش هزار ده الكلام ده حقيقه تجارب عمليه الناس عايشين الكلام ده والله اخ بيحكي لي بيقول لي انا لما تكون زوجتي وبيني وبينها زعل ونقعد ناكل او ناكل لقمه كده وامتحن معاها كده ولا اخوتي يقول لي اللقمه دي بنساها المشاكل كلها سبحان الله ايه؟ مش عايز اكل هضمه معاك سبحان الله تفسحها مره في الاسبوع انت عارف المكن الحديد بيريحوه بيشحنوه فزوجتك اللي هي من لحم وعظم ودم وروح من حقها يا اخي تستريح طول الليل والنهار شغاله ما بين غسيل وطبخ ومسح ومش عارف ايه والكلام ده كله وطول الليل والنهار ده هتروح حلوه عايزه تستريح شويه خدها فسحه كل اسبوع ماليش فاضي كل 15 يوم ماليش فاضي كل شهر لا خليك حلو فمزاج مره في الشهر خد زوجتك واولادك وفسحهم فمزاج اي حديقه فمزاج بس بشرط دورنا قبل كده لو وديتها البنت الحيوانات وهي حامل ما تروحش قدام قفص القرود الله يبارك فيك اقف قدام قفص الاسود عشان ربنا يكرمنا الاسم ان شاء الله فازاي المهم تفسح فسح زوجتك في اي مكان المهم تدخل عليها السعاده خد بالك من حاجه اللي انت بتعمله مع زوجتك ده اوعى تظن ان ده تضييع وقت ابدا والله والله يا شباب ده مش تضييع وقت ابدا اللي انت بتعمله ده والله العظيم هيعود بالخير عليك وعلى بيتك وعلى الامه الاسلاميه كلها تقول لي ازاي اقول لك ما هو البيت المسلم لما يستقر ويبقى في سعاده انت هتعرف تشوف شغلك هتعرف تحفظ كتاب ربنا هتعرف تتعلم سنه نبينا هتعرف ان انت بعد كده تدعو الى الله وانت مش مشغول بالمشاكل انت عارف البيت لما بيتملي مشاكل والله العظيم يا شباب انا اعرف دعاء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم تركوا الدعوه بسبب الازواج خد بالك كان في دعوته ناجح ربنا رزقه بزوجة ناشز بهدلته بحاجة ساب الدعوة لأنه مش عندوش مخ يفكر لا في دعوة ولا في مذاكرة فازاي؟ فانت لما ترسق امور بيتك تقدر ان انت تدعو الى الله، تقدر ان انت تتفرغ لدعوه الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. اللي انت بتعمله ده كله ليس من الله، بل هو عباده لله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح يقول كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب الا اربع حاجات يا شباب. ايه هما؟ قال اول حاجه بقى ملاعبه الرجل امراته الرجل لما يقعد يلعب امراته كده ويهزر معاها ده ليس من الله ده من يقول ده كلام ده النبي كلام النبي عليه السلام قال ملاعبه الرجل امراته وتاديب الرجل فرسه انت لما تقعد تقدم الفرس بتاعك وتعلمه فاهم ازاي؟ اه ده برضه ليس من الله ومشي الرجل بين الغرضين في الرمي ماشي؟ رابع حاجه وتعليم الرجل السباحه أربع حاجات ليسوا من الله بس بالضوابط الشرعية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم كان من ضمن بقى يعني تألف قلب زوجاته كان يقول لأمنا عائشة يقول لها يا عائشة إني لأعلم إذا كنت راضية عني أو كنت ساخطة علي يا سلام طب وهي أم عائشة رضي الله عنها وارضاها رضاها هينفع النبي في إيه؟ ولا حاجة وسقطها على النبي ماذا يدير النبي ولا حاجة فهمتني؟ لكن شوف تواضع النبي وشوف تألف قلب زوجته قالت أجل يا رسول الله فكيف تعلم ذلك؟ عرفت كده انا اكون راضي عنك او مش راضي عنك؟ قال اذا كنت راضيه عني قلت لا ورب محمد واذا كنت ساقطه علي قلت لا ورب ابراهيم قالت اجل والله يا رسول الله والله ما اهجر الا اسمك فقط انا ما باكلش الا الاسم بس اما محبتك في القلب فربنا وحده الذي يعلم بتلك المحبه. سابع حاجه يا شباب التزين بالزوجه. ان انت تتزين بالزوجه. بعض الناس يقول لك ما هي زوجتي خلاص. قاعد قدامها بقى لابس ترنج، لابس كلسون، لابس مش عارف ايه، لابس ان شاء الله حتى الزيت بتاع الخناتون، ما ينفعش الكلام ده يا شباب. لازم تتزين. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقعد يسرح شعره ويضع عليه ايه؟ الدهن، الزيت، فمزاج والطيب، العطر. كيف تفعل ذلك ابن عباس؟ قال إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين هي لي أما سمعتم قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي كمان لها حق ما زي ما انت بتعجبك الواحده الحلوه هي كمان بيعجبها الرجل الحلو فانت كمان يعني ايه لازم تتزين الزوج تمنع عينها وهي كمان لازم تتزين بيه على قد ما تقدر تراضيها وتراضيك وكان النبي عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه لما تقرا في الحديث بتاع مسلم كان على النبي اطيب من ريح المسك كما قال انس بن مالك خدت بالك ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي يا سلام العرق بتاع النبي كان أطيب من ريح المسك والعنبر ورغم ذلك فاعلم ان النبي كان يحب يحط عطر كتير جدا وكان بيستعمل السواك على طول، ليه؟ عشان يتزين لزوجاته صلوات ربي وسلامه عليه. ثامن حاجه يا شباب عدم التهديد بالطلاق. كتير فهم الرجال حدث ولا حرج. النهارده بقت ايه؟ بقت ختم النسر عند كتير رجال. عليها الطلاق لم توافق، عليها الطلاق لم تدافع، عليها الطلاق لم تفاجئ، عليها الطلاق ايه؟ هي سيمفونيه فكتير من الرجاله بقت خلاص كلمه طلاق ايه؟ على لسانها. الزوجه لما تحس انها متجوزه راجل بالمنطق ده ما تحسش معاه بالامان ابدا. تقول لك الجزائر ما شاء الله الطلاق دي بقى لك سنه. يعني ممكن في خلال مثلا ثلاث اربع شهور يخلص عليها. هترمي بره في الشارع. فمسألة صحيح والله فده لو حصل طبعا الاصل في المساله يا جماعه ان احنا لا نكثر الخلافات الزوجيه. انا بقول ايه لا نكثر لان لازم تكون في خلافات زوجيه انت اتربيت في بيئه غير البيئه اللي اتربت فيها ممكن يكون في شويه خلافات حاول تقرب المسائل حاول ترخي مره عليك وتشد مره ترخي الحبل على طول ولا تشد الحبل على طول ان خير الرجال الفطن المتغافل يعني ايه اللي فاهمها بس بيفوتها بمزاجه تفهم ده خد بالك الحته دي ممكن تخش البيت تلاقي البيت متنعش والمواعين تضرب تقلب والمطبخ مش عارف عامل ازاي واوضه النوم الدولاب تحت سرير السرير فوق مش عارف ايه حاجات كده غريبه اعمل ناس مش واخد بالك نقي انضف حته في البيت واقف هتقول ده انضف حته في البيت السلم بتاع العماره اقعد في السلم اقعد في البلكونه واعمل نفسك مش واخد بالك وهي الزوجه نفسها لما تشوف منك الخلق الطيب ده مش واقفينها على واحده هتظبط نفسها لمح لها من بعيد لبعيد قول لها يا سلام ده انا كنت عند اخ وكنت فعلا عند اخ ما تكذبش ما شاء الله ربنا يبارك له زوجته البيت ما شاء الله مهندم ومنسق و و وما تتهمهاش هي لما تسمع كلمه يبقى الكلام ليكي يا بار هتفهم بدل ما تحرجها وتقول لها ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت عايشه فين؟ فمزق في الغرض شكوى تقعد تشد عليها والمراه لا تتحمل مثل هذا واحده واحده معاها يمكن تكون كسوله يمكن تكون جسمها ضعيف يمكن يمكن افترض مليون حاجه واحملها العذر ومعاها بالراحه طيب لو حصلت مشكله يا شباب ما تهددش بالطلاق مش تقول ايه طب لو جيت بكره بقى لقيت البيت بالمنظر ده تبقى طالب لو بكره ما كنتش هتطبخ كذا تبقى طالب لو لو لو حرام عليك تقلق تدخل ما تقعدش تهدد بالطلاق لان طبعا المساله بتبقى متعبه ما تحسسهاش ان انت مستغني عنها ما تجيش تقول لك يعني طب اذا لحضرتك يعني هروح بقى اقعد مع والدتي يومين بس ايه شهرين لا ما استحملش خليها شهر واحد بتقول لك يومين هي جابت سير شهرين فبدأ فطبعا هي ربنا يكرمها هتحس ان انت مستغني عنها يعني عادي جدا تقول لك يومين ده طب انا هوصلك تقعدي مع والدتك خمس ساعات ست ساعات بس انا ما اقدرش استغنى عنها ترجع معايا هتقول لك طب عايز سيب يوم طب مفيش مشكله يوم بس ما ينزلش عن كده تحس ان انت متمسك بيها انا بقول لك الكلام ده والله عن خبره ناس كتير جدا لما زوجة تحس ان الزوج مشتاق لها عمره ما بيفرط فيها هتقدم لك عينيها خدت بالك خد بالك كمان من حاجه ان الطلاق بيقع ولو كان بهزار يعني ممكن بعض الرجاله يقعد يهزر مع زوجته ويقول لها طب تخيلي بقى ان انت طالق بالظبط كده اهو الطلاق يقع فنزل النبي قال كده عليه الصلاه والسلام حديث عند ابي داوود والترمذي باسناد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد فامتد وهزلهن جد ايه هم الثلاثه النكاح والطلاق والرجع الثلاثه دول تهزر يقع تتكلم جد برضه يقع خدت بالك مش يبقى انا ليل ونهار شغال طلاق نسال الله العفو والعافيه اذكر مره كنت في زياره لاحدى اخواتي كانت منطقه شعبيه ففي واحد راجل واقف في الشارع مع زوجته وما شاء الله صوتهم عالي قوي فبينها يا فلانه ده كان اسمها بنتهم بقى واقفه في الدور الخامس في الشباك فبينها يا فلانه انت طالق فرحت مصوته فبنتها من فوق الدولاب بتصوت لي يا حبيبتي دي طلقه 105 انت يعني انت لسه فاكره انت فاكره نفسك لسه من زوجته لحد دلوقتي سبحان الله شوف تلاقي طلقه 105 معنى كده ان المسألة عمال ايه؟ عادي ليل ونهار عمال يطلق نسال الله العفو والعافيه خدت بالك؟ واحد يسال طب لما اكون متضايق منها افرض انا متضايق من زوجتي ومخنوق وعايز اتفشل كلمتين اقول لك لو متضايق اتقي الله يعني اعمل ايه؟ لو كنت واقف اقعد طب لو كنت قاعد اقف طب متضايق برضه لسه قوم اتوضى برضه لسه متضايق قوم صلي فبده برضه يا اخي تعبان ومخنوق ونفسك تفشل كلمتين قول لها كلام لا تؤاخذ عليه كلام ما يبقاش كلام جاد اي كلام تقول لها يا نجفه يا لمبه يا تحفه اي كلام تعرف طبعا هي بعد ما خلاص بقى مسائل سفلت كده هتقعد معاك كده ساعه روقان بقى كده زوق وضرب تقول لي انا نجف نجف انا نجف انا طبعا نجف متعلقه في سقف قلبي صح ده؟ خليك بقى انا مش هعلمك بقى طب ده ممكن اجيب لك قاموس ان شاء الله بقى انا برضه لمبه ايوه طبعا منوره البيت كله يا ستي بقى انا برضه تحفه ايوه يا ستي تحفه نادره ما فيش مني في اثنين والحمد لله ما فيش نور فبالتالي اوعى تحسسها انا بديك نصايح والله لا يا اخوان اوعى تحسسها انك عايش معاه على اخف الضررين انا عايش معاكي عشان نربي العيال لا هم كده مش هيربوا خد بالك هم كده مش هيربوا لا قول لها حاجه ثانيه خالص قول لها والله العظيم يا حبيبتي ده انا ربنا اكرمني بيك في الدنيا وانا اتمنى والله اتمنى واسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الاعظم ان ربنا يجمعني بيك في الجنه يا سلام تبقى جنه بجد شدت وبعدين انا مش عارف والله من غيرك كنت عملت ايه والله ما عارف من غيرك كنت عملت ايه اكيد كنت هبقى سعيد جدا يعني فاهم ازاي؟ المهم يعني ايه احب معاه خليك ايه لطيف معاه بلاش تشد خد بالك المرأة ما تحبش كل الكلام يبقى جد قوي احيانا يبقى الكلام فيه مراقبه احيانا الموقف يقتضي ان انت تكون جد جدا احيانا الموقف يقتضي ان انت تكون نازح جدا فانت انت بقى اللي تعرف طريق الهجوم والدفاع بقى والخطط اللي انت ايه تعرف تتعامل بيها مع زوجة وكل زوجه ليها اسلوب انت عارف زوجتك في زوجه ليل ونهار يعني ربنا عافينا فيه ما بتبتسمش خالص وفي زوجه ما شاء الله على طول منشرحه وشها بشوش دي اقل كلمه كلمه ترضيها الثانيه محتاجه ان انت ايه تجاهل عشان بس تخليها بعد شهر مثلا ايه تبتسم ربنا يحفظك رقم تسعه عدم حرمانها من اهلها بعض الازواج يتجوز واحده من دول وخلاص يحرم عليا مش عارف ايه وعليا الطلاق ما انت زير امك ولا ابوك ولا اخواتك ليه يا ابني؟ ليه حرام؟ دي قطيعه الرحم حرام كبيره من الكبائر ليه تقطع رحم هذه المراه؟ سيبها انت مش عايز تروح لاهلها متضايق منهم والاصل انت ما تكونش متضايق منهم هم اكرموك وادوك يعني ثمره الفؤاد وقرة العين تدلك بنتهم اللي ربوها فاهم ازاي؟ لكن لو حتى في مشاكل وصلها يا اخي سيبها تطلع واستناها ان كانت هتيجي ساعتها او اخوها بقى يرجعها لك لو كانت هتاك مثلا ليله انما قطيعه رحم لا شوف وفاء حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف وفاء النبي عليه الصلاه لامنا خديجه بعد موتها كان يا اخوانا كان يذبح الشاة ويقسم اللحم بتاع الشاة في مين؟ في صديقات خديجه صديقات الزوجة فما ظنك بأهل الزوجة خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ حماتك جات لك البيت بتزورك فاهم ازاي؟ قابلها أحسن مرة واعملها أحسن معاملة افتح دماغك قطع كل اللي فيها فاهم ازاي؟ يا إما افتح دماغك وقطع ولا لا اللي انت المهم إن أنت تكرمها تطلع الغالي والنفيس لحماتك اللي ربنا أكرمها وربنا لك مراد رقم 10 شاور الزوجة وخد رأيها في بعض الأمور كبر صوتك يا أخي ربنا قال ايه للنبي عليه الصلاه والسلام وشاورهم في الامر وقال جل وعلا وامرهم شورى بينهم بالقسم ملكه السبع كانت بتشاور الرجاله اللي كانوا شغالين عندها هم الوزراء والحاشيه والجنود رغم انها كانت كافره قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون وحبيبك صلى الله عليه وسلم استشار امنا ام سلمه في الموضوع بتاع صلح الحديبيه فاكرين لما امر النبي الصحابه ان ينحروا الهدي وان يحلقوا فسكتوا ولم يستجيبوا لامر النبي النبي امرهم مره واثنين وثلاثه تخيل الموقف صعبان عليهم جايين يعتمروا وبعدين يرجعوا كده على الفاضي فحزنين فلم يستمعوا لامر النبي خاف النبي عليهم ان يهلكوا شفت رحمه النبي عليه السلام خاف ان هم يهلكوا لانهم عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ام سلمه مغضبا ما بك يا رسول الله قال هلك القوم عملوا كذا وقالوا قلت لهم كذا ولم يستمعوا قال اتحب ان يفعلوا مثل ما فعلت تحب تعمل اللي انت امرتهم بيه تحب ان هم يعملوا اللي انت امرتهم بيه لانها اجل قالت له اخرج فلا تكلم احدا وكان ام سلمه كانت سبب في نجاه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قال تخرج اخرج ايه فلا تكلم احدا فامحر هدنك واحلق راسك فسوف يفعلون مثل ما فعلت وده اللي حصل بالفعل شوف بقى المراه الصالحه صاحبه العقل الراجح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم احدا فدعا بالبدن بتاعه فذبحه ودعا الحالق فحلقه فقام الصحابة جميعا فذبحوا وأخذوا يحلق بعضهم بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم ايه المشكلة؟ انت بتعمل موضوع معين خصوصا في المسائل الايه؟ المسائل يعني الحاجات المصيرية هتسيب الشقة تروح شقة ثانيه استشير زوجتك ولا ايه رايك نقعد في المكان الفلاني ولا المكان الفلاني؟ طب ناخد شقة في الدور الثاني ولا الرابع؟ طب نعمل ايه ولا ايه؟ طب نغير عفش البيت نظبطه ازاي؟ زي ما انتقل الان انهي مدارس؟ خد راي زوجتك ايه المشكله في النهايه الامر كله لمين للزوج بس انت تاخد رايها ليه عشان تكفر رقم 11 يا شباب وده مهم جدا برضه مساعدة الزوجة في أمور البيت مساعدة الزوجة في إيه؟ في شؤون البيت وفي تربية الأولاد بقول مش عيب إنك أحيانا حط تحت كلمة أحيانا ألف خط أنا بقول أحيانا مش على طول إنك ترجع من بره تلاقي الزوجة مثلا تعبانة أو مريضة أو حتى سليمة وتخش تلاقي مثلا المواعين في الحوض خش في سجن ايه المشكله؟ وابتغي بذلك وجه الله انا بساعدك ابتغاء وجه الله ايه المشكله؟ ساعدها بس برضه الزوجه برضه تخليها يعني ايه؟ خليها جدعه يعني مش يجي الزوج مثلا يساعدها مره تيجي بقى كل يوم هو جاي يقول له ايوه يا فلان ان شاء الله ال- جوه ان شاء الله حطهم لك انا على اليمين كده ان شاء الله اللي فوق الحوض واللي تحت الحوض ربنا يقويك بدعي لك والله ربنا يكرمك يا رب ويرزق كل وقت واحد زيك فده نعمة يعني مش كده يعني تخيل مرة يعني مرة يعملها 10 يسيب الموضوع تيجي من بره ايه المشكلة بتحضر الاكل طب انت حضر الاكل وانا اعمل سلطات طب انت اعملي كذا وانا هتاخد كذا وهكذا تبني جو من الالفه بين الناس النبي كان بيعمل كده خد بالك النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري عن الاسود بن يزيد النخعي قال سالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيتي النبي كان بيعمل في بيته فقالت امنا عائشه كان يكون في مهنه اهل بيته ده سلام وده مين النبي عليه الصلاه والسلام اللي مسؤول عن الامه كلها مسؤول عن ان هو يوصل الدعوه للانس والجن متجوز تسعه ورغم ذلك كان في مهنه اهل بيته حد فيكم مشغول اكتر من النبي عليه الصلاه والسلام طبعا لا يمكن ده الامه كلها مش مشغوله قد النبي عليه الصلاه والسلام ورغم ذلك كان في مهنه اهل بيته فاذا حضرت الصلاه خرج النبي الى الى الصلاه ما يعني خد بالك من حاجه لان في بعض الاساس شمال شويه قاعد في البيت وما يناديش على زوجته باسمها ولا حتى يدلع انت اه ما يناديش على انت تحت امرك كوبايه ميه تجيب له كوبايه ميه يشرب تاني تروح واحد له تاني لا طب ما تقول على الشبشب ميه مش هيكفي هات كده ميه ايه المشكله؟ المهم حرام عليك عذابها رايحه جايه رايحه جايه الرحمه حلوه فازاي؟ ولما تحمل الزوجه كافئه جابت لك كوبايه ميه وانت قاعد جزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك والله انا ما استطعش ان انا اوفيك حقك لكن انا تركت مكافاتك على الله سبحانه هو ربنا اللي قادر ان يفزل لك العطاء في الجنه الكلمه ديت عارف لو هي قاعده شغاله 10 ساعات بتعمل لك اكله واحده ورب التعب تنسى التعب ده كله بالكلمه الحلوه دي زي ما قلت لك المراه عاطفيه بعض الشباب او بعض الرجال يرجع من شغله الساعه 2 3 بالليل الزوجه تعبانه ونايمه يقومها مخصوص ليه؟ عشان تعمل له كوبايه شاي طب مش قادر يصحيه يقعد يخبط في البيت يمين شمال حتى مره ايه ده انت صحيتي؟ والله انا اسف ما خدتش بالي طب كنت عايز حاجه لا كوبايه شاي بس طب ليه؟ الرحمة حلوة دي برضه يعني لحمة ودم يعني ربنا يحفظنا يحفظكم رقم 12 ودي آخر حاجتين تنصت إليها تسمع الزوجة الزوجة خد بالك في أوقات معينة تحب إن الزوجة يقعد يسمعها الزوجة بتسمع لك على طول نفسها إن أنت تسمعها اقعد برضه مع زوجتك قول لها أنا عايزك تقولي لي اللي جواكي حاسة بإيه؟ في إيه مضايقك؟ في إيه بيفسدك فرحتك عشان نعمله؟ طب عايزة إيه في حياتك؟ ايه اللي الكلام اللي يعني اقعد بقى كده ايه شوف الزوج عايز ايه ده النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك برضه كان متجوز تسعه وشوف قعد حديث رواه مسلم قعد مع امنا عائشه يسمعها وهي بتحكي له حديث ام زهره شوف الحديث طول قد ايه ان شاء الله نشرحها لكم مره هنا في المسجد شوف الحديث طول قد ايه والنبي قاعد بيسمعها وفي اخر الحديث مش عامل نفسه بقى كانه مش سامع او كان سامعها وخلاص قضيت واجب لا كان منصف لكل كلمه فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك لأن أبو زرع يطلق أم زرع طيب 13 ودي آخر حاجة يا شباب إن الزوجة لو أساءت تسامحها ما أصل خد بالك من حاجة مفيش حد معصوم من الخطأ كل بني آدم خطاء أي إنسان في الدنيا بيخطئ والزوجة عايشة معاك العمر كله أكتر من العيشة اللي عاشتها مع أمها وأبيها هي عاشت مع الام ولادها قد ايه؟ 20 سنه 25 سنه عايشه معاك انت بقى لحد 70 سنه فالعمر كله مقضيه مع مين؟ معاك انت شيء طبيعي لازم هتمر عليها هفوات واخطاء واشياء خليك رحيم لو اخطات الزوجه 10 اخطاء ممكن تحاسبها على اثنين او ثلاثه الحاجات المهمه والحاجات اللي ممكن تسيبها وتعديها ان خير الرجال الفطن المتغافل خدت بالك؟ فان اخطات الزوجه وجت تعترف لك بالخطا وتعتذر لك عليك ان انت تقبل العذر بعض الناس يقول لك لا انا ما بقبلش عذر ابدا دي لازم تعرف ان تتربى وتعرف ان هي اخطات ولازم اسيبها كده متعلقه شهر واثنين وثلاثه حرام عليك حرام عليك اتقي الله دي زوج وعايشه في البيت معاه هي ليها من غيرك فازاي فتقي الله فيها اخطات واعترفت بالخطا سامحني خلاص كان شيئا لم يكن خدت بالك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد الحسن لأن المرأة ضعيف والنبي وصفها بكده قال صلى الله عليه وسلم إني أحرص عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة حد فيكم يا شباب يستحمل إن هو يقف يوم القيامة خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حد يستحمل ما اظنش حد يستحمل لو عملت وظلمت زوجتك يوم القيامه خصمك هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد ان تعشش الموده والمحبه والالفه على بيوت المسلمين دي كانت بعض الوقفات يا شباب مع موضوع كيف تسعد زوجتك ولذلك انا ما سميتش الدرس ده حق الزوجه ليه؟ لأن لو في محبة بين الزوج والزوجة صدقوني والله ما حد فيهم هيقول أنا عايز حق عايز أعرف حقوقي وواجباتي أبدا والله هتلاقي كل واحد فيهم بيسعى لإسعاد الثاني من غير ما يسأل فين الحقوق وفين الواجبات فنسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين سعادة وسرورا طبعا الأخت النهاردة عرفت اللي ليها الدرس اللي جاي هتعرف اللي عليها الدرس اللي جاي إن شاء الله بعنوان كيف تسعدين زوجك إني داعي فلم يقل اللهم يا رحمن يا رحيم فبه السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واحسن عاقبتنا وخاتمتنا احسن عاقبتنا وخاتمتنا اختم لنا بخاتمه اهل السعاده اختم لنا جميعا بخاتمه اهل السعاده يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا اجعله الوارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة